إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم المجموعة الثانية الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الثالث من المجموعة الثانية
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما زلنا بنشرح في شروط الحديث الصحيح وكنا وصلنا إلى الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم وهذا التعريف استجمع خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند الشرط الثاني عدالة الرواة الشرط الثالث ضبط الرواة الشرط الرابع عدم الشذوذ والشرط الخامس هو عدم العلة وذكرنا أن أننا نقصد بالعلة هنا أسباب طرأت على الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة فقدحت فيه خلاص إسناد ظاهره الصحة ولكن تسلل إلى هذا الإسناد علة خفية لا تعرف إلا بجمع طرق الحديث وهذه العلة قدحت في هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة كما قال السيوطي رحمه الله وعلة الحديث أسباب خافت تقدح في صحته حين وافت مع كونه ظاهره السلامة هذه تعريف العلة أسباب تقدح في صحة الحديث لما وفت أو لما دخلت عليه مع كونه ظاهره السلام وضربنا المثل مرة الماضية برجل عنده مرض لا يمنعه عن القيام بحياته ورجل آخر يمنعه المرض عن ذلك رجل مثلا عنده القلب ومرضه عضال انت شايفه قاعد على السرير لما بتشوفه ممكن تلاقي صحته كويسة جدا وواخد نفسه تمام وبيتكلم وبيتخانق وهو قاعد لكن لو قام وقف يقع وهو قاعد على السرير كده اهو انت متصور ان هو رجل ايه رجل صحيح لا علة له ايه اللي بيقدح في الرجل ده هو شيء خفي انت لا تعرفه لكن هو لو راسه مبطوحة وبخر دم يبقى علته ظاهرة ولا خفية يبقى علته ظاهرة هو لو راسه مفتوحة ومش قادر يتكلم اه انت من غير ما تبقى طبيب ولا اي حاجة عارف هو ليه مش عارف يتكلم لكن العلة الخفية تستلزم بقى طبيب عشان يقعد يكشف ويشوف ويقول لك ده علته كذا كذا فالبحث بتاعنا اللي هو بحث العلة هو المقصود به هذا النوع الثاني خلاص النهاردة الحاكم هنتكلم على الجنس الثاني من أجناس العلل التي اختارها الحاكم وإن كانت هذه الأجناس بعضها قد يدخل في بعض هو الحاكم فصلها عشرة لكن أنا لما تدبرتها وجدت أن بعض الأجناس ممكن تدخل في بعض يعني ما يبقوش عشرة ممكن يكونوا أقل من عشرة قال الحاكم في كتاب علوم الحديث وهو يمثل للجنس الثاني من العلل طلبة العلم اللي هم دارسين حديث يركزوا معايا وإذا كان طبعا زي ما اتفقنا يكون معاه قلم وقرطاس عشان يكتب يتأمل في هذا الإسناد عشان هيحصل مناقشة بيننا دلوقتي قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال ثنى قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة اللي هو ابن الجراح الحاكم قال هذا علته من نوع آخر فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرحم أمتي مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين هذه العلة التي أبداها الحاكم رحمه الله طبعا كلام الحاكم كلام مجمل ولذلك هو غير مفهوم بالنسبة للمستمعين حتى لطلبة الحديث يبقى احنا هنتكلم بقى تفصيلا ما هو مراد الحاكم من هذا التعليل هو الحاكم بيقول ان الانسان لو نظر في الاسناد الذي روى به هذا الحديث لو صح لخرج في الصحيح طب احنا عايزين نشوف ما هي العله في هذا الاسناد لاجل ان ننظر بقى في صحه الاسناد بننظر في الرواه راويا راويا وبعدين نطلع تراجم الرواه وننظر في اقوال اهل العلم في كل راوي من رواه السند اذا كان اهل العلم وثقوه يبقى خلاص احنا عدينا العقبة بتاع الراوي ده نشوف اللي فوق وهكذا إذا المسألة وصلت بقى لآخر الإسناد عند الصحابي ثقات جميعا كلهم يبقى الإسناد صحيح خلاص فأبو العباس محمد ابن يعقوب شيخ الحاكم ابن يوسف ابن معقل الحافظ الكبير الوراق ده كان أو هو أحد رواة كتاب الأم للشافعي واشتهر كتاب الأم برواية أبي العباس الأصم اللي هو شيخ الحاكم وإنما قيل له الأصم لأنه فقد سمعه وهو ابن نيف وعشرين سنة ثم استحكم هذا الصمم حتى كان لا يسمع نهيق الحمار عشان كده قيل له الايه قيل له الأصم وكان يكره هذه التسميه وكان بعض شيوخ الحاكم بدل ما يقول الأصم كان يقول المعقلي نسبة إلى معقل لأن هو محمد بن يعقوب ابن يوسف ابن معقل وطبعا لا غضاضة على أهل الحديث عندما يصفونه بالأصم حتى ولو كره ذلك لأن المقصود ليس تعييره بصممه ولكن المقصود تمييزه بذلك يعني هو لما قالوا الأصم قصدوا أن يميزوه لا أن يعيروه زي ابن علي مثلا إسماعيل بن علي هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي طب علي دي مين أمه فلما أي واحد ينسب لأمه أكيد ده شيء يزعجه حتى احنا كده يعني في البطاقة كانوا زمان يكتبوا اسم الأم ويمتعط الواحد كده وإيه والراجل بيكتب اسم أمه في البطاقة لحد ما لاقوا العملية دي ولو واحد مثلا يعني عرف اسم ام الواحد بيبقى الواحد ايه بينه وبين نفسه زعلان كده عايز يداري الموضوع ده فما بالك اذا كانت امه بقى لازقه فيه وبعدين اسمه بيتردد في الاسانيد بكثره ها فقال من نسبني الى امي فقد اغتابني ومع ذلك كان بعض العلماء لا ينسبونه الا الى امه ليس تعييرا ولا ليضايقوه ولكن ايه تمييزا له لأن إسماعيل بن إبراهيم دول كتار لما أنا أقول إسماعيل بن إبراهيم تقوم أنت تقول لي ابن مين؟ أقول لك ابن عبد الله ابن مقسم ابن علي ابن إبراهيم أي حاجة لكن لما أقول لك إسماعيل بن علية ما بتقوليش ابن مين؟ خلاص اتعرف فيبقى أنا قصدي إن أنا أعرف الناس إن هو ده إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي من غير ما يقعد يقول لي ابن مين؟ خلاص؟ ابن الملقن ابن الملقن اللي هو شيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان برضه بيكره أن ينسب إلى زوج أمه ما هو الملقن ده زوج أمه بعد ما أبوه مات كان الوصي عليه هو صاحب أبيه فصاحب أبيه ده تزوج أمه بعد وفاة أبيه وكان رجلا من حفاظ القرآن وكان يقرئ القرآن وقارئ القرآن اسمه ملقن ليه لأنه بيلقن الإيه بيلقن الطلبة القرآن فكان يسمى الملقن فلأنه هو رباه من صغره فقيل ابن الملقن فكان بيكره المسألة دي لكن غلب عليه ذلك وكان يحب أن يسمى بابن النحوي لأن أباه كان رجلا نحويا مشهورا فالقصد يعني أن إيه أن الأوصاف وإن كانت ذميمة إذا قصد بها تعريف الموصوف يعني فهذا يخرج من معنى الإيه من معنى الغيبة المحرمة فأبو العباس الأصم ده رحمه الله كان راوية لكتاب الأم للشافعي رواه عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي ومن كثرة إدمانه لكتاب الأم ورواياته عن الربيع طلع يدا مرة وهو كان المؤذن بتاع المسجد بتاعه أذن سبعين سنة أذن سبعين سنة طلع على المنارة وبدأ يدا بأعلى صوت يقول أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي وبعدين ايه تدارك ان هو مش قاعد يحدد ان هو فوق بيدا ها فضحك حتى ايه على صوته لما وقع في المساله دي ثم بدا الايه ثم بدا التاذين ابو العباس الاصم ده طال عمره وحدث في الاسلام ستا وسبعين سنه على الاستواء سته وسبعين سنه يحدث في الاسلام وكثرت الرحلة إليه ورحلوا إليه بالألوف المؤلفة حتى كان الناس يزدحمون في الطرقات يخبط بعضهم بعضا من كثرته ويعني أعمر بلده وأشهرها برحلة الطلبة إليه وكانت الرحلة إليه من سائر الدنيا عند الأندلس إلى آخر بلاد المسلمين طبعا مع الثقة والضبط والأمانة وحسبه رفعة أنه على مدار ست وسبعين سنة لم يتعلق واحد من النقاد عليه بغلطة واحدة فده يبقى ايه يبقى عقله وضبطه في الذروة ولأنه كان أصم فكان يقرأ من لفظه ما كان يحدث من حفظه إنما كان يقرأ من كتابه وذكر يعني الحافظ الذهبي في ترجمته شيئا فيه عبرة لكل رجل مشهور انه قد يأتي يوم من الايام على البيت العامر الذي كان يدقه الالوف طلبا لواحد فيه قد يأتي عليه زمان لا يمر عليه احد ولا يطرق هذا الباب احد فمره أبو العباس الأصم رحمه الله خرج من بيته للتحديث فحملوه على الرؤوس لم يمكنوه أن يمشي على الأرض حملوه على الرؤوس إلى المسجد فلما استوى في المسجد قاعدا ليحدث ثم قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن ادريس ان رجلا جاء بيت الاعمش بعد وفاه الاعمش ولا يعرف ان الاعمش قد مات فلما طرق الباب وخرجت اليه الجاريه فاذا هو يسال عن الاعمش فبكت الجاريه وقالت هذا الباب كان يطرقه طارقون قبل ذلك الأعمش رجل طبق الدنيا والآن لا يطرق هذا الباب أحد بسبب انصراف الطلبة بسبب موت الأعمش وصارت الريح تصفر في هذا البيت بعدما كان طلابه يأتون إليه كل دقيقة فقال يعني يوشك ألا يمشي في هذه الطرقات أحد شوف أنا بقول لك الناس بيخبطوا في بعض في بلد أبي العباس الأصم جايين عشان يسمعوا منه الحديث المهم أن أبا العباس رحمه الله في آخر حياته فقد بصره فصار أصم أعمى وطبعا كانت عينه هي يعني التي تريه الناس فكانوا يدخلون عليه فإذا أرادوه أن يحدث كانوا يضعون في يده قلما أول ما يمسك القلم يعرف أن هم عايزين الإيه التحديث وما كان يحفظ من أحاديثه التي بلغت ألوفا إلا أربعة عشر حديثا وسبع حكايات فما كان يحدث بعدما عمي إلا بهذه السبع الحكايات والأربعة عشر حديثا ولا زال في انحدار في حفظه حتى مات رحمه الله ولم يتعلق كما قلت أحد بغلطة له على مدار الست وسبعين سنة التي حدث فيها على الاستواء يبقى أبو العباس ده نعدي ولا نمسك فيه نعديه خلاص يبقى هذا أبو العباس ثقة مأمون تمام كده قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري العباس بن محمد هذا ثقة حافظ وهو صاحب يحيى ابن معين وهو الذي روى تاريخ يحيى يحيى بن معين له تواريخ كثيرة على حسب الرواة أكبر هذه التواريخ التي نعرفها حتى الآن هو تاريخ عباس بن محمد الدوري تاريخ ابن معين برواية عباس بن محمد الدوري خلاص يبقى كده أبو العباس ماشي وشيخه اللي هو عباس بن محمد الدوري أيضا ثقة قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قبيصة ابن عقبة قبيصة هذا ثقة إلا في سفيان الثوري فكان يقع له الغلط في روايته عن سفيان الثوري يبقى في الحالة دي لازم نشوف شيخه مين هل هو سفيان ولا غير سفيان إذا كان غير سفيان يبقى نمشيه ولا نوقفه نمشيه إذا كان سفيان نقف خلاص كده طيب شيخ مين في هذا الحديث سفيان الثوري يبقى نقف ولا لا نقف يبقى العلة هنا طيب متى ندفع هذه العلة إذا وجدنا له متابعا آخر عن سفيان تمام وقد وجدنا له وسنتكلم عن هذا بعد ذلك يبقى إذا مؤقتا كده لحد ما نتفاهم العلة فين في قبيصة في روايته عن سفيان مش في قبيصة مطلقة قبيصة ثقة في المشايخ إلا في سفيان الإيه الثوري وحده تمام كده سفيان الثوري ايه رأيكم فيه سيد وسيد الحفاظ وسيد الزهاد خلاص كده نعد سفيان الثوري عن خالد خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري وهذا ثقة حافظ وعاصم هما الاثنين مع بعض يعني سفيان الثوري يروي الحديث عن خالد الحذاء وعاصم ابن سليمان الأحول أهو جت الأحول عشان برضه زي الأصم كده طب ما هو كان أحول وكانوا ينسبونه إلى الحول ومع ذلك لا غضاضة عند علماء الحديث في نسبته إلى عاهته لأن القصد هو تمييزه لا تعييره تمام كده عاصم ابن سليمان الأحول البصري هذا أيضا ثقة جبل كما قال الذهبي رحمه الله خلاص عن أبي قلابة أبو قلابة ده عبد الله بن زيد الجرمي و هو ثقة كبير لما وافى عمر بن عبد العزيز وحدثه اللي هو أبو قلابة يعني بحديث العرنيين عن أنس فقال عليكم بهذا الرجل يعني لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم هذا ما بقي فيهم هذا وهو ثقة وثقه العلماء وكان صاحب أنس بن مالك وينسب إلى ابن عباس أيضا يقال أبو قلابة صاحب ابن عباس مع أن العلماء مختلفين في سماعه من ابن عباس وله حكاية غريبة أبو قلابة الجرمي رواها ابن حبان في كتاب الثقات ورواها أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر والثواب عليه وهي من أغرب الحكايات التي قرأتها في حياتي ويعني لولا أن راويها الذي حدث بها لم أجد له ترجمة أو لم أستطع تعيينه لكانت الحكاية في غاية الغرابة إن كل الذين رووها معروفون إلا عبد الله بن محمد الذي رواها فلم أفتش عنه كثيرا يعني لم أجهد نفسي في البحث عن ترجمته ولا البحث عن ثقته لأن دي مجرد حكاية ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتحرى ذاك التحري الكبير يقول عبد الله بن محمد خرجت إلى ساحل البحر مرابطا وكان رباطنا يومئذ عريش مصر فلما انتهيت إلى الساحل إذا أنا ببطيحة وفي البطيحة خيمة البطيحة اللي هي الايه البطحاء يعني تصغير البطحاء اللي هو المكان المستوي وهذه الخيمة كان فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا قال الأوزاعي راوي الحديث عن عبد الله بن محمد قال عبد الله فقلت والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أن له هذا الكلام أهذا فهم أم علم أم إلهام فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت له سمعتك وأنت تقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير مما خلقت تفضيلا فأي نعمة أنعم الله بها عليك وأنت تحمده عليها وأي فضيلة تفضل بها الآخرين ليس قد ذهبت يداه وذهب رجلاه وثقل سمعه وبصره فقال له وما ترى ما صنع ربي بي لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني وأمر الجبال فدمرتني وأمر البحار فأغرقتني وأمر الأرض فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي بهذا اللسان لكن يا عبد الله إذ أتيتني فلي إليك حاجة فقال له وما هي فقال كان لي ولد يطعمني ويسقيني ويوضئني وقد فقدته منذ ثلاثة أيام فانظر أين هو فقلت والله ما يسير إنسان في حاجة إنسان أفضل من أن أسير في حاجة مثلك قال ثم انطلقت أبحث عن ولده فما مشيت غير بعيد حتى رأيت هيكل الولد وقد افترسه سبع أسد يعني أو حيوان مفترس فركبه هم عظيم كيف أقول للرجل إذا رجعت إليه أأقول له مات ولدك أكله سبع لم يجد أبدا شيئا يقول وهو راجع مهموم من المنظر قال فخطر علي أيوب عليه السلام قال فلما جئت سلمت عليه فقال لي ألست بصاحبي قلت بلى قال ما فعل الولد أو ما فعلت في حاجتي فقلت له أأنت أكرم على الله أم أيوب النبي قال بل أيوب النبي فقلت هل علمت ما صنع به ربه أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده قال بلى قال فكيف وجده قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت لم يرض منه بذلك حتى أوحش منه أقرباءه وأصحابه فهجروه فكيف وجده قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت فلم يرضى منه بذلك حتى جعله غرضا في الطريق الغرض اللي هو ايه اللي هو المكان اللي بترمى فيه السهام فيقال فلان غرض للناس أي عرضه مبذول للناس كل واحد عايز يشتمه يشتمه كل واحد يضربه يضربه أي صار غرضا للسهام أو غرضا للملام فكيف وجده قال وجده صابرا حامدا شاكرا قل يا عبد الله عايز ايه من وراء اللفة الطويلة العريضة دي فقال له إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبعا فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر فقال أبو قلابة الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ثم استرجع فشهق شهقة فقلبته فإذا هو قد مات فقلت عظمت والله مصيبتي إن أنا تركت هذا الرجل أكلته السباع وإن بقيت بجنبه لم أنفعه فجلست أبكي بجوار هذا الجثمان حتى هجم علي أربعة من قطاع الطرق فقالوا من أنت فقلت لهم خبري قالوا اكشف لنا عنه فلما كشفوا عنه ورأوه بكوا وقبلوا وجهه وقبلوا يديه ورجليه وقالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس بأبي عين طالما غضت عن محارم الله ثم يعني تعاونوا جميعا في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه يقول عبد الله بن محمد ثم بعدما دفناه ذهبت إلى رباطي ذهب إلى الرباط في عريش مصر قال فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فقلت له ألست بصاحبي قال بلى قلت أنى لك هذا قال إن لله عز وجل درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلن ايه رأيكم في أبي قلابة خلاص احنا كده وصلنا إلى نهاية الإسناد الإسناد أين العلة فيه قبيصة ابن عقبة عن سفيان الثوري طيب نستحضر بقى بس الاسناد بتاع قبيصة علشان نشوف طلبة العلم هينتبهوا ولا لا الاسناد من عند قبيصة قبيصة ابن عقبة عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء وعاصم ابن عبيد الله جميعا عن ابي قلابة عن انس خدتوا بالكم من الاسناد طيب أبو نعيم الأصبهاني لما روى الحديث دهوت لأن هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبير وأخرجه أبو نعيم في كتاب الحلية وأخرجه أيضا الضياء في المختارة ضياء المقدسي في كتاب المختارة من طرق عن قبيص ابن عقبة أبو نعيم الأصبهاني علق على هذا الإسناد فقال غريب من حديث الثوري عن خالد وعاصم جميعا لم يروه هكذا يعني عن خالد وعاصم إلا قبيصة ابن عقبة الكلام مفهوم طب انتوا كلتوا فول قبل ما تيجوا احنا متفقين اول ما تيجي درس المصطلح يحرم اكل الفول خلاص حبوب منع الفهم دي تمام يبقى احنا عندنا ايه قبيصة عن سفيان عن خالد وعاصم الاتنين مع بعض اهو عن ابي قلابة عن انس وجدنا هذا الحديث رواه وكيع بن الجراح ايه رايكم في وكيع امام جبل حافظ ثقة ثبت قول اللي انت عايزه اللي نفسك فيه رواه وكيع ابن الجراح عند ابن ماجه وعند احمد وعند ابن ابي عاصم ايضا رواه عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس مم. حد ملاحظ حاجه اسقط عاصم من الاسناد مش كده ولا لا طب ادي وكيع جميل قوي ورواه ابن سعد في الطبقات قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس يبقى ايه عمل ايه برضه اسقط عاصما الاحول من الاسناد طيب ورواه الطحاوي في المشكل عن عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس يبقى عمل ايه اسقط عاصمه تمام ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه انا تقلت عليكم ولا طيب ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه عن ابي اليمان هكذا وقع في كتاب السنه عن ابي اليمان وانا اعتقد انه تصحيف لان ابا اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني ليس له روايه عن سفيان الثوري انما انا اظن والله اعلم ان الصواب عن ابن اليمان وابن اليمان هذا هو يحيى ابن يمان وهو احد الرواه عن سفيان الثوري فان يكنه فيحيى بن يمان ضعيف الحفظ لكن لو سلمنا يعني بصحه التصويب الذي رايته يبقى يحيى بن يمان رواه عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس يبقى عمل ايه برضه اسقط عاصمه نعيد بقى الكلام من الاول يبقى قبيصه ابن عقبه رواه عن سفيان عن مين عن خالد وعاصم خلاص وبعدين وكيع بن الجراح ومحمد بن عبد الله الاسدي وعبيد الله الاشجعي ويحيى بن اليمان الاربعه رووه عن سفيان عن خالد وحده فأسقط عاصما من الإسناد عن أبي قلابة عن أنس يبقى قبيصة بن عقبة عمل إيه يبقى قبيصة بن عقبة انفرد بذكر عاصم في الإسناد يبقى عمل إيه انفرد بذكر عاصم في الإسناد وتوبع على رواية سفيان عن خالد حلو كده ولا أعيد مش هو قبيصة رواه عن خالد عن سفيان عن خالد طيب ووكيع وعبيد الله الأشجعي محمد بن عبد الله الأسدي يحيى بن اليمان رووه هم كمان عن سفيان عن خالد يبقى هم الأربعة تابعوا قبيصة في الرواية عن سفيان عن خالد ولا لا جميل أوي ويبقى قبيصة لوحده هو الذي انفرد دون سائر أصحاب سفيان الثوري برواية هذا الحديث عن سفيان عن عاصم يبقى لما نسمع كلام ابي نعيم الاصبهاني بقى غريب من حديث الثوري يبقى غريب من حديث الثوري عن عاصم مش عن خالد يبقى احنا لو حبينا بقى نظبط كلام ابي نعيم الاصبهاني المجمل ده هنقول غريب من حديث الثوري عن عاصم تفرد به قبيصه مشهور من حديث الثوري عن خالد تمام كده مش عارف انا حاسس كده انكم متيسين على الاخر ها ما هو علم المصطلح لذيذ لكنه هو كده عايز واحد محب عايز واحد محب يعني علم المصطلح ما يمشيش فيه ابدا الا واحد عاشق محب تو ما تحبه هتحفظه كله يعني الرواة اللي انت ايه اللي انت سمعهم وتقال عليك دول هتلاقي نفسك حافظهم صم بس انا هفضل وراكم ادق على دماغكم كده لحد ما تحفظوا يبقى قبيصة عمل ايه اه قبيصة انفرد عن سفيان الثوري بروايته عن عاصم يبقى الحديث عن الثوري عن عاصم غريب انفرد به قبيصة وقبيصة احنا قلنا ثقة إلا في سفيان فكونه ينفرد عن أصحاب سفيان بطريق أو برواية ولا يشاركه فيها أصحاب سفيان من الطبقة الأولى زي وكيع بن الجراح يبقى أكيد قبيصة غلط على سفيان تمام كده وإلا لو كان حفظ عن سفيان لوافقه الثقات الكبار من أصحاب سفيان ورووه عن عاصم أيضا خلاص يبقى الحديث عن سفيان عن عاصم غريب وعن سفيان عن خالد ايه مشهور تمام كده ادي شغلنا في الحديث الذي اورده الحاكم ايه بقى اللي الحاكم ابداه من العلة في هذا الحديث طبعا الحاكم ما جابش سيرة اللي انا قلت اللي انا قلته ده حاجة كده جانبية عشان تمهيد عشان تفهموا اللي جاي طيب انتوا لما سمعتوا الكلام بتاعي ده لو واحد من الغجر اللي عمالين يضعفوا احاديث البخاري جاء حضر معانا هنا هيفهم كلمه اهو مش ممكن واحد يتكلم في علم الحديث الا اذا عرف اللي انا بقوله علم الحديث ده علم كبير وعلم جليل ولا يستطيعه الا الذكران من العالمين اصحاب الهمم العاليه الكبيره فالنهارده انا لما اجي اجيب عله حديث لو واحد حتى قضى 15 سنه ولا حاجه في علم الحديث ولا 20 سنه وما خدش باله من تعليل الحاكم ممكن يصحح الاسناد ده ولا مش ممكن ممكن يجري على ظاهر الاسناد ويصححه انما ده له عله خفيه العله الخفيه التي اشار اليها الحاكم قال لك ايه قال لك الحفاظ البصريون محاكم الاسناد كله بصريون زي ما انتم شايفين كده من اول خالد الحذاء لان سفيان الثوري كوفي سفيان الثوري ايه كوفي فخالد الحذاء وعاصم وابو قلابه بصري كمان اي نعم ابو قلابه بصري وكان يعني يسكن في الشام وانس بن مالك سكن البصره فده اسناد بصري فالحاكم بيقول ان الحفاظ البصريين خلي بالك من الكلام اللي جاي ده عملوا ايه رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن ابي قلابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتي ابو بكر ايه اللي حصل مين اللي سقط من الاسناد الصحابي يبقى الحديث بقى ايه بقى مرسل الحديث صار مرسلا ايه هو المرسل عشان الجماعه اللي بيحضروا اول مره ايه هو الحديث المرسل الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اي تابعي كبيرا كان ام صغيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه عند علماء الحديث ايه حديث مرسل والمرسل من أقسام الحديث الإيه الحديث الضعيف ليه لأنه فقد شرطا من شروط الصحة ألا وهو اتصال السند اللي هو أول شرط من شروط الحديث الصحيح جميل مين بقى الحفاظ البصريون دول الذين خالفوا سفيان الثوري فقدمت روايتهم على روايته لان سفيان الثوري ده حاجه كبيره قوي مفيش حد يزق سفيان كده على جنبه وياخد مكانه الا اذا كان حاجه كبيره ماشي لما بحثت عن الذين خالفوا سفيان الثوري وجدتهم ثلاثه اول واحد اسماعيل بن علي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شويه ونقول ليه منسوب الى امه طبعا اسماعيل بن علية ثقة ثبت تمام وبشر ابن المفضل وهذا بصري أيضا قال أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصر تمام كده الثالث محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي وهذا ثقة حافظ جميل الثلاثة دول رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبو بكر لكن في حاجة كمان قال لك آخر الحديث وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح ده بقى موصول يبقى المرسل أول الحديث والموصول آخر الحديث عشان كده قال لك ف... وأخرج آخر الحديث في الصحيحين فعلا مسلم روى الحديث من طريق إسماعيل بن علية ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح يبقى إسماعيل بن علي بقى حفظ الحديث ففصل في الرواية فأرسل أول الحديث ووصل إيه آخر الحديث فدل ذلك على أنه منتبه لما روى لأنه إذا فصل التفصيلة دي في حديث واحد دل ذلك على أنه متثبت في حفظه وبعدين البخاري روى الحديث ده في ثلاثة مواضع من صحيح رواه في كتاب التفسير عن أبي الوليد الطيالسي شيخه يعني أبو الوليد الطيالسي اسمه إيه هشام ابن عبد الملك ورواه في كتاب أخبار الآحاد عن سليمان بن حرب كلاهما عن شعبة بن الحجاج الإيه البصري ها البصري لأن كلمة البصري هنا هنشتغل عليها شوية بعد كده عن شعبة بن الحجاج البصري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لكل أمة أمينا الحديث ثم رواه البخاري في كتاب الفضائل عن عمرو بن علي الفلاس شيخه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري وهو ثقة ثبت عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه قال وإن لكل أمة أمين يبقى الحديث موصول عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بآخره مظبوط كده عن أبي عبيد إنما أول الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر لحد ذكر أبي عبيدة كل ده مرسل عند هؤلاء الحفاظ البصريين جميل طيب لحد كده ده كلام الحاكم احنا بقى لنا شغل هل سنوافق الحاكم على ذلك ام لا انا دل لحد دلوقتي من اول ما قعدت على الكرسي ده بشرح في كلام الحاكم لسه ما حطناش راينا هل نوافق الحاكم على ذلك ولا سنخالفه طبعا الحاكم سيدنا وتجرسه مفيش كلام امام كبير حافظ شهير خلاص وانا يشرفني ان انا اشيله الابريق بتاعه لكن لما بنعمل شغل ونقدم الدليل الواضح المشفوع بكلام حفاظ كبار برضه زي الحاكم على ان الحاكم غلط في الجزئيه ديت يبقى احنا معانا العذر في تعقب الحاكم لكن انا حدي البحث بتاعي وحسيبكم كده ايه تنظروا في البحث كله وهسالكم بعد كده عشان كده لازم ايه لازم يعني تفتح دماغك شويه الحاكم قال ايه قال الحفاظ البصريون خالفوا سفيان الثوري طبعا سفيان الثوري وزنه تقيل قوي حطينا قباله ثلاثة من أهل البصرة طب سفيان كوفي قال لك إحنا هنقدم أهل البصرة للقاعدة المعروفة بلدي الرجل أعلم به بلدي الرجل أعلم به يعني واحد عالم من كفر الشيخ الشيخ الألباني قاعد في كفر الشيخ هنا مثلا وإحنا قاعدين له لابدين له ليل نهار جاء واحد من الأردن أو واحد من الشام قعد له شهر أو قعد له أسبوع خلاص ولبد له برضه وروح ثم روى رواية عن الألباني تخالف روايتنا نحن عنه فهذا التعارض يقدم مين على مين فيه احنا بقى نقدم لان البان ده شيخنا وقاعد معانا في كفر الشيخ واحنا عارفينه اكتر من الغريب فاذا كثرة الملازمة احد عوامل الترجيح عند الاختلاف تمام انا ابويا رجل محدث كبير وله خدام انا لازق لابويا اكتر من الخدام انا والخدام اختلفنا في رواية عن أبي من يقدم أنا أقدم عليه ليه لأنني أكثر ملازمة لأبي من هذا الخادم تمام كده عشان كده لما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أظن الاثنين دول بقى نجوم نجوم الجرح والتعديل لما دخلوا على محمد بن حميد الرازي ومحمد بن حميد الرازي ده من الري الري دي بلد مين بقى مين الرازي اشهر رازي ابو حاتم وابو زرع مش كده اشهر اثنين اشهر رازيين هما الاثنين دول اللي احنا دايما نجيب اساميهم في في المجالس دي فهو محمد بن حميد الرازي ده من بلد ابي حاتم وابي زرع خد بعضه وراح على بغداد اللي كانت عاصمة الخلافة آنذاك وكانت بتعج بألوف العلماء اللي منهم أحمد بن حنبل واحد معين طبعا لما جاء محمد بن حميد الرازي وعمل مجلس تحديث كده قام داخل عليه أحمد واحد معين سمعوا منه مجلس مجلسين ثلاثة الناس قالوا لهم يا أئمة إيه رأيكم في الراجل ده قالوا ثقة راجل كويس بصينا في كلام الرازيين عنه فإذا بنا نجد أبا زرعة الرازي يقول ما كنت أشك وقام مطلع لسانه ومشاور عليه يبقى إيه؟ يبقى كذاب كم من المسافة بين قولنا ثقة وقولنا كذاب مسافة قد إيه كده؟ السماء والأرض خلاص كده؟ يبقى دي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما من هما إمامة وفقها ومعرفة وعلما قالوا ثقة واجتمعوا الاثنين عليه وأبو زرع الرازي يقول كده وأبو حاتم الرازي يقول متروك إحنا من نقدم هنقدم على طول كلام أهل الري فيه طب هل أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي لما يتوازنوا في الميزان قبال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مين يطب بمين طبعا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يطب به خلاص ومع ذلك قدمنا كلام أبي زرعة وأبي حاتم في محمد بن حميد الرازي ليه؟ لهذه القاعدة بلدي الرجل أعلم به عشان كده أبو علي الحافظ قال لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه فقال ابن خزيمة لم يعرفا منه ما عرفناه يبقى انا لما ارد كلام احمد بن حنبل واحد معين ما يجيليش واحد يقول لي هو انت تطلع ايه جنب احمد بن حنبل ولا تطلع ايه جنب يحيى بن معين اه انا ما اطلعش حاجه جنبهم صحيح بس في هذه المساله الجزئيه انا الحق معي انا الحق معي ونستدل بكلام اياس بن معاويه الرجل الذكي المشهور لما اختصم مع شيخ كبير قد ابوه قد جده فقال له لا انت لازم تيجي علشان اقعد انا وانت قدام القاضي فكان القاضي صديق الشيخ الكبير ده فلما قعدوا الاثنين فالقاضي بيقول له مش عيب عليك تقعد راجل كبير قد كده جنبك قال الحق اكبر منه يبقى الحق اللي طلع ياسر معاويه اكبر من الراجل ده فقال له ما اظنك تقول خيرا حتى تقوم قال له لا اله الا الله فأسقط في يد القاضي ما هو قال له أنت عمرك ما تقول كلمة عدلة لحد ما تقوم قام قايل له لا إله إلا الله أظن بقى ما يقدرش يكح ها وإلا هيكفر على طول فقام القاضي لما سمع الكلمتين دول اترعب منه قام داخل على مين على المأمون المأمون أمير المؤمنين قال له في واحد صفته كذا كذا كذا كذا وله مشكلة قال له اديها له وطلعه اديها له ومشيه من البلد خالص حتى لا يقلب علينا العوام ها فاحنا بنقول كلام قياس بن معاوية الحق أكبر منه خلاص يبقى أنا معايا معايا الدليل مش علشان أنا صغير ولا أنا علمي لا يساوي شسع نعل الإمام إن كلامي يترد على طول لا إذا كان الحق معي فأنا بالحق أكبر من المعارض حتى لو كان كبيرا وبهذه الروح يتجدد معنى الاجتهاد الذي كادت معالمه أن تندرس في الأمة وابن الجوزي في الخاطرة اللي فاتت كان هيقول كلام جميل أنا مش ه... لن أسف فيه لأن هنتكلم فيه لأنه إيه قال كلمة جميلة قوي في هذا البحث هنتكلم فيها فأنا مقصود أقول إذا كان أنت معك الحق وبتؤديه بأدب بأدب التلميذ اللي عارف أقدار الناس وتترضى على المخالف إذا كان رجلا إماما كبيرا من أهل السنة والجماعة وتترحم عليه وتؤدي الحق كده وأنت صاغر وأنت من جواك كنت تتمنى ألا يخطئ هذا الإمام حتى لا يتعقبه مثلك كنت أتمنى ان الامام ما يغلطش الغلطه دي عشان انا اللي زي الصغير الفسل ده وما ما يتعقبش الامام الكبير ده يبقى من قلبي انا كنت اتمنى ان يصيب هذا الامام خلاص وعلم الحديث ده علم الاجتهاد علم الاجتهاد اول ما تدخل فيه التقليد يخلص لكن مش معنى الاجتهاد تدخل بصدرك ولا تشتغل بالدراع لا كل حاجه مبنيه على قواعد قبل ما تتكلم تعرف انت بتبني كلامك عليه خلاص فالنهارده الدول حفاظ بصريون وخالد الحذاء بصري تمام كده فاذا جاء هؤلاء البصريون ورووا حديثا عن شيخ بصري بهيئه معينه فجاء شامي او مصري او كوفي ليس من اهل البلد مهما كان حافظا مثلا فرواه على كيفيه اخرى تخالف ما رواه البصريون عن هذا البصري احنا اجمالا نقدم روايه البصريين وخلي بالك من كلمه اجمالا دي لان احيانا ممكن تقدم روايه الكوفي عليه ليه اكيد لقرينه لازم تطلعها وتقولها انا ليه قدمت روايه سفيان الثوري على روايه هؤلاء البصريين عشان كذا وكذا وكذا لازم تقدم برضو ايه دليل على كده لما جينا بقى نفتش في الأسانيد هل يا ترى اتفق البصريون على رواية أول هذا الحديث مرسلا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ولا في بصريون آخرون راوا الحديث عن خالد البصري عن أبي قلابة عن أنس موصولا من أوله إلى آخره ما أنت لازم تسأل نفسك السؤال ده فقعدنا نفتش وجدنا اثنين من ثقات البصريين رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء البصري عن ابي قلابه الجرمي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر الحديث بتمامه ايه اللي حصل بقى يبقى سفيان الثوري توبع على الحديث برمته ام لا توبع من قبل اثنين من اهل البصر من هم بقى اول واحد وهيب بن خالد الثقة الثبت احد حفاظ البصرة الاربعة احد حفاظ البصرة الاربعة قيل لاحمد بن حنبل وهيب بن خالد أو إسماعيل بن علية إذا اختلف من تقدم قال كان عبد الرحمن يقدم وهيبا في كل شيء عبد الرحمن بن مين بن مهدي اللي هو شيخ أحمد فقال له السائل في الحفظ قال في كل شيء وإسماعيل الثبت ده كلام أحمد أحمد بن حنبل عايز يقول لك يعني المفاضلة دي ما تعنيش إن إسماعيل بن عليا ضعيف أو إنه أقل من وهيب بس وهيب فوقه عند عبد الرحمن خلاص أبو حاتم الرازي قال ما أنقى حديثه طبعا أبو حاتم الرازي جراح جراح ما يعجبوش العجب والراوي إذا ما كانش يعني في الذروة ما يفتحلوش ولا يبص له ويغمز الراوي بالغلطة والغلطتين فاللي أبو حاتم الرازي يقول في ثقة يبوس إيد وشه وظهر ويبوس رجليه كمان لو أبو حاتم الرازي رضي عن راو من الرواة أبو حاتم الرازي بالذات كان جراحا كما يقول الذهبي خلافا لرفيقه أبي زرعة ماشي فلما أبو حاتم الرازي يقول ما أنقى حديثه لا يكاد يحدث عن الضعفاء الرواية دي موجودة عند الترمذي موجودة عند عفوا النسائي موجودة عند أحمد موجودة عند البيهقي ده أول واحد بصري روى الحديث موصولا فده هيخلينا نقف شوية يعني ما كناش هنجري الجرية اللي احنا جريناها في الأول طيب الراوي الثاني عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وهذا ثقة حافظ إلا أنه تغير قبل وفاته بثلاث أو بأربع سنوات والرواية دي موجودة عند الترمذي موجودة عند ابن ماجه موجودة عند النسائي فأنا لما أحط الروايتين دول لحفاظ البصرة أيضا وأنهم رووه جميعا موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخليني أتوقف في كلام الحاكم لا أسلم للحاكم بذلك لا سيما سفيان الثوري رواه كذلك يبقى أنا عندي حفاظ البصرة اختلفوا في وصله وإرساله أوله يعني في وصله وإرساله ووافقهم على وصله سفيان الثوري يبقى أنا لو صححت الحديث كما فعل الترمذي لما أخرجه قال هذا حديث حسن صحيح فليس ما قاله الترمذي ببعيد ويبقى الكلام اللي بيقوله علماء الحديث بقى لا مانع أن يكون الحديث عند خالد الحذاء موصولا ومرسلا فلما نشط رفعه ولما ايه يعني فتر ارسله جميل وده كثير في الروايات لكن انا كان القصد من المساله هو توضيح مراد الحاكم مع قطع النظر عن انت بتوافقه على المثال الذي اورده او لا لان هناك فرق بين القاعده وبين ضرب المثال على القاعده يعني ممكن القاعده تكون صحيحه لكن تيجي تمثل للقاعده بمثال تقول لا المثال ده ما ينفعش للقاعده احنا ممكن نحط مثال ايه مثال اخر للقاعده ده الجنس الثاني من اجناس العلل وهو تلخيص بقى هذا الجنس ان يروي راو وان كان ثقه عن رجل او عن شيخ ليس من اهل بلده الحديث مرفوعا او مرسلا فيخالفه حفاظ البلد فيروونه عن ذلك الشيخ المشترك على هيئة تخالف الشيخ الثقة الأول اللي زي سفيان الثوري يبقى دي علة عايزة بحث وعايزة شغل وعايزة جمع طرق مع أن الظاهر من الإسناد الأولاني أن الحديث يحسن به أو يصح به أنا تعبت أنتوا إيه إيه الأخبار ها صدعته علم الحديث ده علم جميل علم جميل ولذيذ واللي يحبه يعشقه إذا أحب رجل علم الحديث أفسد عليه بقية العلوم فعلم الحديث مما يميزه عن سائر العلوم إن هو إذا تسلل إلى قلبك استحوذ عليك بتبذل فيه مجهود كبير جدا لكن بتشعر بشيء من الحلاوة والمحبة لهذا العلم وانت بتجمع الطرق ويا سلام بقى لما بقى يكون خلاص الاسناد ضاع ضاع ضايع مفيش كلام وانت بتقلب في الكتب كده تقوم تلاقي اسناد كده متابعه صحيحه انقذت هذا الحديث شوف بقى الفرحه اللي بتغمر قلبك بعد الفقدان راوي مدلس وقفت على تصريح بالسماع تعرفش قد ايه الفرحه دي لا سيما اذا كان علماء اخرون كبار اجلاء سبقوك الى اعلان الحديث بالعله يا لي وانت استطعت ان تكشف هذه العله او ان تقيم الدليل على انها ليست بعله دي بقى بيبقى فيها نوع من الفرحه ما اقدرش اقدرها لكم الا ان انا اصفها كفرحه الطبراني اللي انا كنت حكيت زمان لكم حكايه الطبراني وابو بكر الجعابي واختم بها هذا المجلس عشان تعرفوا فرحه الايه المحدث اذا ظفر بشيء نادر يقولون في ترجمه الطبراني تعرف الطبراني كابي العباس الاصم في ايه ابو العباس الاصم يقول لك ايه في ترجمه الحق الاباء بالابناء بالاحفاد يعني ايه الكلام ده يعني طال عمره لحد ما انا وابني وابن ابني اخذنا عليه الحديث فبقى ابني يقول حدثنا ابو العباس الاصم فاستوى معي في الطبقه كان احنا الاثنين اصحاب وبقى حفيدي اللي انا بيني وبينه خمسين سنه بيقول هو كمان حدثنا ابو العباس الاصم بقى حفيدي بقى زي لان شيخنا كله ايه واحد ملحق الاكابر بالاصاغر طويل العمر بيعمل كده يعمر لحد ما يدركه واحد صغير جدا جدا بينه وبين أول واحد سمع خمسين سنة ستين سنة زي ال- ال- الكتاب الجميل أوي أوي المختص بالجزئية دي كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي يقول لك فلان وفلان حدث عن فلان وبين وفاتيهما مئة وعشرون سنة طب تيجي ازاي دي اه طال عمره لحد ما الواد اللي طالع من البيضة دهوت أدركه وحدث عنه فالطبراني كان زي ابي العباس الاصم ملحق الاكابر بالاصابر عاش الطبراني مئة عام وعشرة أشهر مئة سنة وعشرة أشهر ولد سنة 260 ومات في أواخر سنة 360 شوف بقى اللي عمره يطول زي ده مع الذكاء والحفظ والكلام زي الطبراني الدنيا كلها بتكون عند قدمه فابو القاسم الطبراني ده كان هو ابو بكر الجعابي واحد برضه من الحفاظ الكبار بينهم مناظره كده قدام ذي الوزارتين ابن العميد وبعدين قاعدين يتناظروا على عاده العلماء في مجالس الخلفاء والوزراء وكان ابن عميد بيحب الايه العلم فقال فكان ابو بكر الجعابي يغلبه بذكائه وكان الطبراني يغلبه بحفظه ده كده وده يجيب وده يجيب كفرة سيرهان ما فيش حد غلب حد زي العراق وإيران كده جابوا يدحوا بعض 8 سنين ومفيش حد عمل حاجة ما فيش حد متفوق على حد هما الاثنين زي بعض يعني لحد ما أبو بكر الجعابي قال له خلاص بقى أنا تعبت أنا موضب لك كده في الخرج حاجة بقى أنا بس اللي مستحوذ عليها في الدنيا قال له إيه هي؟ قال له حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا فلان وساق اسنادا فقال له الطبراني انا سليمان بن احمد شوف بقى قام طالع له من الذره ها ما يجي واحد كان طالع من الذره كده ما توقعش ابدا انا سليمان بن احمد خذه مني عاليا انا اللي حدثت ابو خليفه بيه واخد بالك فده كان يعني بدل ما تنزل تقول حدثنا ابو خليفه حدثنا سليمان انا سليمان خذه مني على طول يا عم زعلش قال فخجل أبو بكر الجعابي وفرح الطبراني يقول ووددت أن الوزارة لم تكن لي وأني فرحت كفرح الطبراني لما ظفر عليه في نهاية المطاف بهذا الإسناد الإيه بهذا الإسناد الغالي فشوف بقى لما انت بقى تكون شغال وعلماء كبار اعلوا الاحاديث وبتاع وتواتروا على اعلال الحديث بعله معينه وتيجي انت يا غلبان تطلع لهم من الذرة ها وتقوم تظفر كده بتصريح بالسماع بإسناد صحيح إلى المصرح ولا تظفر بعلة بمتابع لواحد قاله انفرد والكلام دوت مفيش شك إن ده بيبقى لها حلاوة حلاوة الإيه ال- الوجدان الحق فطالب الحديث الحقيقة ينبغي أن يتحلى بصبر كبير وحب عظيم إذا توافر هذان في طالب الحديث على وجه الخصوص وطبعا دي مطلوبة في كل العلوم بس علم الحديث على وجه الخصوص فلعله يفتح له قبل أن يموت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي